طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا في غزة وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن اللهم سدد رميهم وأعنهم ولا تعن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وانكر لهم ولا تمكر عليهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم آمين طيب احنا في المجلس اللي فات كنا اتكلمنا عن الشهوة يعني اللي ما سمعش الدرس اللي فات لما ينزل ان شاء الله مهم ان هو يسمعه ان هو مقدمة فاحنا قلنا ان الشهوة ممكن ممكن ده يكون مرض في قلب الانسان يكون سبب في ضياع الانسان في الدنيا والاخرة وممكن الشهوات الانسان يستعملها استعمال صحيح فتكون سبب في ارتفاع درجة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرنا بقى كلام ابن كثير رحمه الله وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث فاللي عايز يرجع بقى يقرأ تفسير ابن كثير في الآية وبعدين قلنا إن إحنا هنتكلم عن الأول بعدها اتكلمنا عن أنواع الشهوة قلنا ان في الشهوه اللي هي الحلال وده المثال مثلا مثال الزواج لما النبي عليه الصلاه والسلام قال وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له اجر فقال صلى الله عليه وسلم ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر كذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فهنا احنا عندنا النوعين النوع الاول ان تكون شهوه والانسان يخرج الشهوه في الطريق الحلال فربنا سبحانه وتعالى يعطيه الأجر إذا الإنسان احتسب النية الصالحة والنوع الثاني إذا أخرج الشهوة في الحرام كذلك لو وضعها في الحرام كان عليه وزر النوع الثالث اللي هي الشهوات المباحة زي بقى الأكل والشرب ودي الحد فيها إيه لو تفتكروا الحد فيها عدم الإسراف ماشي كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيله ماشي وفي قول في كنا ذكرنا قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ماشي وبعدين قلنا هنتكلم عن يعني عن مرض مخصوص والكلام عن الشهوة شهوة الرجل واللي هي شهوة الرجل يعني تعلق الرجل بالمرأة يعني طيب خلينا نسأل سؤال قبل ما قبل ما ندخل فيه الكلام ممكن الإنسان يسأل سؤال طيب إيه أسباب إيه أسباب وقوع الإنسان في الشهوة دي أنا بتكلم هنا عن الشهوة الحرام بنتكلم عن مين إحنا بنتكلم عن واحد عارف إن الحاجة دي حرام وعارف إن هي مضرة بتكلم يعني عن الشهوة المحرمة العلاقات المحرمة عارف إن هي حرام وعارف إن هي مضرة بضر بالدنيا الإنسان ودين الإنسان وآخرة الإنسان ومع ذلك بيسقط فيها اللي هو مثال يعني مثلا واحدة بتحب واحد وهي العلاقة حصل فيها يعني تجاوزات والموضوع تطور وكان فيه يعني مشاكل وبعدين كل شوية تحس إن هي إيه تحس إن هي بعدت عن ربنا متضايقة من نفسها وعايزة عايزة تسيب الولد ده وتقطع علاقتها بيه فخلاص بيجي لها حالة كده من ايه يعني بتفوق كده مرة واحدة فمثلا بعد رمضان حصل موقف حصل حاجة فهي خلاص قررت ان هي تترك المعصيه دي وقطعت علاقتها بالشاب ده او العكس ولد متعلق ببنته بيحبها وبعدين قرر ان هو لاي سبب من الاسباب حس ان الموضوع ده خطر عليه ومضر وان هو ايمانه بيضيع وبعدين قرر ان هو يترك المعصيه دي ويتوب الى الله سبحانه وتعالى فاحنا بنتكلم عن واحد عارف ان الحاجه دي غلط عارف ان الحاجه دي ما ترضيش ربنا وعارف ان هي مضره على مستوى الدين والدنيا طيب ليه الانسان ده بيسقط في الشهوه مع العلم ده ففي اسباب يعني في اسباب لوقوع الانسان في الشهوه المحرمه من الاسباب من اعظم الاسباب ضعف الايمان ضعف الايمان يعني ودي علامه مهم ان الانسان ينتبه ليها يعني ده سبب مهم ان انا اكون مركز هو انا ليه دلوقتي حاسس ان انا حابب المعصيه دي ومش قادر اقاوم نفسي ومش عارف اقول لنفسي لا وليه رجعت تاني بعد ما كنت قلت خلاص انا مش هكلمه عارفين بيبقى في ال... يعني كل فتره كده خلاص هي خدت قرار ان هي هتقطع علاقتها بالشاب الفلاني ده وبعدين تلف الايام وبعدين شويه تلاقي نفسها ضعفت ورجعت اتكلمت تاني فلما يرجعوا يتكلموا تاني كانوا واقفين مثلا في المره الاولانيه عند حد معين من الحرام بعدين لما يرجعوا تاني تلاقي في حواجز اتكسرت تاني فالعلاقه ترجع اسوأ فترجع تفوق تاني وتندم وبعدين تقطع علاقتها وبعدين تعدي شوية نفسها رجعت تاني وعملت حاجات حرام أكتر من المرة الأولانية وهكذا طب إيه اللي بيدخل الإنسان في الدوامة دي؟ إن هو بينتبهش إن سبب السقوط في المرات هو ضعف الإيمان ده أعظم أعظم سبب ومهم إن أنا أركز مع المعنى ده وضعف الإيمان ليه علامات يعني أنت لما إيمانك بيكون قوي انت بتحس ان انت يعني قوي قدام الفتن باذن الله عندك رغبه في فعل الطاعه لما تيجي مثلا انت في في وقت قوه الايمان لما بتشوف منكر بتحس ان انت كاره المنكر ده لما بتسمع حاجه حرام بتحس ان انت مش عايز تسمع ده او تنكر على اللي بيتكلم بيغتاب مثلا او بيشتم اوقات قوه الايمان ليها علامات تحس ان انت عايز تعمل خير عايز تعمل عمل صالح عايز تقوم تصلي ركعتين نفسك تطلع عمرة في أوقات بيبقى في ضعف في الإيمان هي دي الأوقات اللي الشيطان بيتمكن من الإنسان فيها وطبعا ضعف الإيمان ليه أسباب بس علامة ده إيه؟ يعني ليه احنا قلنا ان الانسان مثلا اللي ممكن يقع في الزنا اللي ممكن يقع في كبيره من الكبائر او يقع في فاحشه من الفواحش سبب الوقوع هو ضعف الايمان لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وحين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن قال ولا يقتل وهو مؤمن في رواية من رواية البخاري فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن الإنسان لا يزني حين يزني يعني في وقت الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المعنى إيه؟ هل المعنى إن هو لو وقع في الفاحشة لو زنى إن هو يكفر؟ ان هو خلاص يعني يرفع عنه اصل الايمان لا مش ده المعنى لكن المعنى ان هو لو كان هذا الانسان لو كان مؤمنا ايمانا كاملا مقتضى الايمان بيقول ايه مقتضى الايمان ان انت تؤمن بالله وباليوم الاخر والملائكه فمن ايمانك بالله ان ربنا سبحانه وتعالى يراك وان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك والايمان هنا احنا مش بنتكلم يا شباب عن مجرد معلومات في معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المعنى ان هو لو كان مؤمن بالله ايمانا كاملا الايمان ده معناه ايه مقتضاه ايه معناه ان انت تبقى شايف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فاذا غاب المعنى ده عن الانسان فهذه علامه من علامات ضعف الايمان يعني لو هو غفل عن نظر الله سبحانه وتعالى ان ربنا يراه وان ربنا سبحانه وتعالى قادر عليه وان ربنا مطلع عليه وان النعم اللي هو بيعصي بيها دي نعم ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بها وان ربنا قادر على سلب هذه النعم او ان هو يقبض على المعصيه دي طيب لو الانسان استحضر هذه المعاني ده في ركن الايمان بالله ان ربنا يراه وان ان هو يستحي من الله سبحانه وتعالى ويخاف من عقابه ويعظم ربه سبحانه وتعالى ويستحضر ان هذا الامر يغضب الله تبارك وتعالى طيب لو هو مستحضر ان الفعل ده ان الزنا ده ده من الامور اللي ربنا بيغضب بسببها طيب هل لو هو عمل الذنب ده نقول ان ان ده ايمانه ايمان كامل ايمان بالله ايمان كامل مستحيل فعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن طيب الايمان بالملائكه هل هو يقع في الفعل ده الشاب مثلا اللي واقف مع بنت ولا اللي- ولا في مكان ولا بيختلي ببنت ولا بيل- بيلمسها مثلا لمسه حرام ولا كذا هل هو مستحضر هل هو مستحضر ان الملائكه بتسجل اللي هو بيعمله دلوقتي يعني هو مؤمن ايمانا كاملا بالملائكه وان ربنا سبحانه وتعالى يقول وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون البنت اللي, اللي بتكلم ولد في الموبايل مثلا ولا حاجه و- ويعني آه، بتتدلع في الكلام وتتكلم معاه في كلام فاحش و... وتكسر حيائها و... وكلام حب وكلام زي ده هل هي مستحضرة فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى هو السميع وان الكلام ده الملائكة بتكتبه دلوقتي وان في ملك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد هل هو مستحضر ده ولا مش مستحضر لو هو مستحضر ده الايمان يمنعه فاهمين يا شباب فهنا اللي منع الانسان ده ايه اللي منعه الايمان الايمان بالله الايمان بالملائكه الايمان باليوم الاخر لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن آه، الذين يطففون المكيال قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن هو يخوف هؤلاء يذكر هؤلاء قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فلما الإيمان يضعف وده ليه أسبابه لكن لما الإيمان يضعف الإنسان يتجرأ على المعصية ذلك لما قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه عكرمة بيسأل ابن عباس بيقول له طيب يعني إيه الكلام ده كيف ينزع الإيمان كيف ينزع الإيمان منه فقال هكذا ابن عباس قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجه واخدين بالكم؟ ابن عباس عمل له كده قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجه ثم قال رضي الله عنه فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه حيث البخاري يكفي السنن سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقلع يعني لو تاب إذا انقلع رجع إليه الإيمان فكأن في معنى متلازم ضعف الإيمان سبب للوقوع في الفاحشة والوقوع في الفاحشة الوقوع في الشهوة المحرمة سبب لضعف الإيمان يعني هو إيه اللي خلاه يقع في الفتنة إن إيمانه ضعيف طيب لما وقع في الفاحشة دي لما وقع في الحرام ده إيمانه بقى ضعيف إيه؟ زيادة أكتر كمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية زي ما أنتم عارفين طيب ممكن حد يسأل سؤال طيب إيه هي أسباب ضعف الإيمان؟ عشان أعرف يعني ممكن يكون أنا عندي أسباب من أسباب ضعف الإيمان وأنا مش واخد بالي طبعا زي ما قلنا دلوقتي إن إن بشكل عام بشكل عام لأن إحنا مش هينفع المجلس النهاردة مش الكلام عن اسباب زياده الايمان وضعف الايمان يعني ده ليه ايه ليه مكان نتكلم فيه لكن بشكل عام من اسباب زياده الايمان الطاعه ومن اسباب ضعف الايمان المعصيه يعني بكل بكل بساطه كده انت لما تحضر مجلس علم حضور مجلس العلم بنيه صالحه باخلاص ومتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم هل هذا عمل صالح نعم عمل صالح طاعه لله نعم طيب يبقى ده بيعمل ايه بيزود الايمان طيب النظر الى الحرام دي معصيه ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون النظر إلى الحرام معصية يبقى بتعمل إيه في الإيمان؟ بتقلل الإيمان سماع الحرام الغيبة النميمة الشتايم كل ال ال الكلام فيما لا يعنيك الافتراء على الناس الكذب لما إنسان يكذب إيمانه بيزيد ولا بينقص؟ بينقص واضح المعنى ده؟ فده بشكل عام لكن أنا عايز أتكلم عن معنى مخصوص ممكن ممكن ده يعني إيه آه، يعني نكتفي بيها النهارده او ممكن ناخد مع بعض الاسباب يعني من اعظم اسباب ضعف الايمان وركزوا في ده يا شباب وده يعني ده لو احنا خرجنا من مجلس النهارده بالمعنى ده يبقى ده امر مهم جدا في غايه الاهميه لان هو ده ده اللي هيفتح ليك بعد كده من اعظم اسباب ضعف الايمان البعد عن القران البعد عن الوحي خلينا نفهم قاعدة مهمة لما تيجي تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى تقرأ في القرآن هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن القرآن بكلام ذكر أن هذا القرآن له أوصاف مثلا إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ماشي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن كتابه ذكر أن هذا القرآن له أوصاف إن الكتاب ده نور قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الأوصاف إن هذا القرآن نور انه فيه الشفاء فيه الهدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين طيب لما الانسان يبتعد عن القران فهو بيبتعد عن الاوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها هذا الكتاب يعني ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن هذا الكتاب بالبركة وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك فكل لما أنت تعتني بالقرآن القراءة الحفظ السماع التدبر التفسير القيام بالليل التسميع العناية مصاحبة القرآن لكن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه يقال لصاحب القرآن يقال لصاحب القرآن فهنا كأن في علاقة في مصاحبة في مصاحبة كان زمان مثلا ممكن تلاقي الأخ مثلا هو لابس بقى قميص كده وفي جيب فتلاقي دايما في جيب القميص كده السواك وحصن المسلم ومصحف صغير هو قاعد مستني درس راكب مواصلة ماشي في الشارع تلاقيه ماسك المصحف بيراجع يراجع الحفظ بتاعه بيسمع بيقرأ الورد تحس ان كان في في بركة في مصاحبة للقرآن المصاحبة دي هي من أعظم أسباب البركة في حياة الإنسان لأن ربنا وصف القرآن إن الكتاب ده مبارك وحتى في صور خاصة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها خاصية لها بركة خاصة زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فذكر إن السورة دي بشكل خاص فيها بركة وفيها نفع طيب أنا لما أبعد بقى عن القرآن لما تيجي تسأل دلوقتي يقول أنا حاسس إن أنا إيماني ضعيف قوي حاسس إن أنا المعصية بقت سهلة حاسس إن أنا بعد ما كنت في ذنب معين أنا بقول إزاي إن أنا أعمل المعصية دي وشايف إن هي بعيد عني قوي حاسس إن أنا عايز أعملها أنا جوايا رغبة عايز أعمل الذنب ده فهنا تيجي تسأله سؤال تقول له طيب أنت أخبار القرآن إيه؟ يقول لك انا حاسس ان انا يعني صلاه الفجر تقيله عليا قيام الليل تقيل غض البصر صعب إيه كل شويه بكذب كل شويه بعمل معصيه ارجع اعمل لها تاني وحاسس ان انا ضعيف تساله كده طيب اخبار الورد بتاعك ايه اخبار الورد القراني إيه؟ احكي لي كده حياتك مع القران عامله ازاي امتى اخر مره كده قلت كل كلنا يعني عندنا تقصير يعني بس امتى اخر مره قلت كده انا ايه انا ال... النهارده كده هقعد ايه اسمع جزء ولا جزئين آه، النهارده هقعد كده ايه بالليل بعد صلاه العشاء مش هعمل اي حاجه ولا ماتشات Champions League ولا ولا اي حاجه النهارده بالليل انا ه- هصلي صلاه طويله اقرا جزء هصلي بسوره آه، مثلا آه، مريم آه، ه- النهارده هقرا سوره هود بالليل في الصلاه انا هعيش ال- الاسبوع ده مع تفسير مثلا سوره آه، الحجرات واحفظها وارجعها واسمعها فين العلاقه دي فعلى قدر بعد الانسان عن الوحي عن القران الايمان بيحصل فيه ايه بيضعف واسباب البركه اللي موجوده في القران ده بتغيب من حياه الانسان فربنا بيقول كتاب انزلناه اليك مبارك طيب ايه البركه دي ايه البركه البركه في الوقت في الفهم في الرزق في الاعمال الاعمال يبقى فيها بركه عمري يبقى فيه بركه البركه في القبر البركه على الصراط بركه في الاخره يعني ايه البركه كتاب انزلناه اليك مبارك كل انواع البركه اللي تتخيلها انت تاخدها من كلام ربنا سبحانه وتعالى طيب لما انا ابعد يبقى انا الصفه دي مش موجوده في حياتي واضح الصفه اللي انا هاخدها من القران النفع ده مش موجود في حياتي مثلا قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ربنا قال ولكن جعلناه يعني هذا القرآن نورا طيب لو أنا بعيد عن القرآن تخيل إنسان بيقرأش في المصحف خالص ما بيسمعش قرآن ما بيسمعش مجالس تفسير ولا وعظ وفي المقابل يعني يقول لها خلاص أسباب ضعف الإيمان في المقابل بنزل الشغل في اختلاط بفضل قاعد ساعات طويلة آه، ما بصليش في المسجد ما بسمعش درس حواليا آه، الفتن في كل مكان ناس بتغتاب ناس بتشتم آه، ناس آه، بتكذب آه، فرص آه، الغش حواليا في كل مكان بنات متبرجات واحد حاط نفسه في بيئة ضعف الإيمان أسباب فساد القلب وكمان هو ما بيديش للقلب ده الزاد لا في قراءة ولا سماع ولا ولا تسميع ولا ولا مثلا ورد تدبر وتفسير ولا سماع آه، مجلس مثلا يتكلم عن آيات القرآن مفيش ده فأنا قطعت أسباب الخير عن القلب وأسباب النور وفي نفس الوقت بمد القلب ده بإيه بكل أسباب الفساد والموت والقسوة طيب متوقع ايه اللي يحصل فلما ابتعد عن هذا القرآن انا كأني ابتعدت عن مصدر النور في حياتي فهمشي اخبط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به طيب أنا ما عنديش العلاقة دي هيبقى فين النور اللي فيه الهداية ده نورا نهدي به من نشاء من عبادنا واضح فطبيعي ان مرض الشهوه يتمكن من القلب مثال ثالث قال الله عز وجل الم يان الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ده عتاب يعني ما انش الاوان ان قلبي يخشع لذكر الله ان انا اصلي صلاه خاشعه ان انا ادعي دعاء فيه خشوع الم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق تخشع للذكر تخشع للقران تخشع عند سماع الموعظه يعني هيفضل قلبي كده قاسي لحد امتى فالآية فيها عتاب لأهل الإيمان ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل طب كانت مشكلتهم إيه؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم عارف لما تيجي مع المعنى الآية إيه؟ في كلمة يعني فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم عارف فكرة إن واحد تيجي تسأله أنت آخر مرة سمعت موعظة إمتى؟ آخر مرة قعدت تتأمل وتتدبر في كلام الله إمتى اخر مره قعدت مجلس تفكر كده في عظمه الله وفي خلق الله وفي الكون امتى مش فاكر متخيل ده ان واحد يفضل قاعد مده طويله جدا ما بيسمعش فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فالايه ذكر فيها ان في سببين من اسباب قسوه القلب السبب الاول من اسباب قسوه القلب طول الامد ان انسان ابتعد عن الوحي ابتعد عن الذكر ابتعد عن المواعظ الحاجه التانية وكثير منهم فاسقون الذنوب المعاصي فهنا القلب هيحصل فيه ايه لما انت تمنع عنه الخير الوحي وتملا هذا القلب بالذنوب والمعاصي وكثير منهم فاسقون هيحصل فيه ايه هيصاب بمرض القسوة هيك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية اللي بعدها والآية اللي بعدها يعني إيه تديك أمل يعني ممكن واحد يقرأ كده يقول أيوة أنا أنا أنا عندي القسوة دي ربنا سبحانه وتعالى يقول بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها يعني لو انا حاسس ان انا قلبي فيه قسوه خلاص اروح له بقى اقول له يا رب اصلح قلبي اهدي قلبي طهر قلبي من الامراض دي يا رب املا قلبي بالخشوع اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها طب إحياء الأرض زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة هو قادر سبحانه وتعالى على إحياء قلبي بعد الموت وبعد القسوة ماشي فيا شباب احنا في في مجلس النهارده مش بنتكلم عن عن القرآن لكن احنا بنتكلم عن ازاي الشاب عشان نجيب وهو دلوقتي في اعراض للمرض ان واحد يطلق بصره في الحرام ان واحد مش مش قادر يترك مثلا علاقه حرام بيحب واحده ومش قادر يسيبها وعارف ان هو دينه بيتضرر وان هو بيقع في مقدمات الزنا وممكن والعياذ بالله ان الامر يتطور هو عارف ده وشايف اثره السيء على الذنب ده على حياتي وان انا مقصر في العباده ومليش نفس ان انا اصلي ومكسوف من ان انا اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ماشي هو عارف اثر ده دي اعراض احنا عايزين نقول اصل المرض ايه اصل المرض هجر القران الابتعاد عن الوحي هو ده اللي بيخلي الامراض تتمكن من القلب ان انت لو لو تعاملت مع القران المعامله اللي احنا بنتكلم فيها دي مصاحبه العنايه يبقى انا ليا ورد ورد القراءه ورد السماع ورد الحفظ ورد ان انا اسمع إيه إيه كنت بنصح الشباب النصيحه دي على قد ما تقدر سمع قران يبقى ليا مجلس تفسير حتى لو حاجه بسيطه يوميا اقرا مثلا شويه في تفسير مثلا السعدي رحمه الله في اليسير في اختصار ابن كثير تفسير المحرر في المختصر يبقى ليا ورد تفسير السوره اللي انا بحفظها اقرا التفسير بتاعها اسمع مجلس في تفسير مجالس مثلا في تفسير سوره من سور القران وهكذا ده من اعظم اسباب زياده الايمان وصلاح القلب وعدم تمكن الشهوه المحرمه من القلب طيب يبقى ده أول سبب من أسباب من أسباب ضعف الإيمان ومن أسباب السقوط في الفاحشة يعني دلوقتي احنا بنتكلم ليه مرض الشهوة ممكن يتمكن من القلب أول سبب من الأسباب ضعف الإيمان وضعف الإيمان له أسباب من أسباب ضعف الإيمان البعد عن القرآن فكل ما بتبتعد عن كلام ربنا سبحانه وتعالى كل ما بتبتعد عن الأوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها هذا الكلام اللي هو الهداية والشفاء والطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب والنور والفرقان هتبتعد عن الأوصاف دي طيب اللي يمشي من غير نور ومن غير فرقان ومن غير هداية ومن غير سكينة ومن غير هيمشي ايه خبط كما قال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الكافر اللي بعيد عن الوحي اللي بعيد عن الوحي مثله كمثل اللي ماشي في ظلمات ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور طيب بعد كده بقى في أسباب تانية من أسباب سقوط الإنسان في هذه الشهوة المحرمة لكن إيه لعل إن إحنا إن شاء الله آه، نتكلم عنها في المجلس القادم بإذن الله آه، ممكن إن شاء الله نعمل مجلس بكرة عشان يعني إيه آه، نستكمل يعني ال- الكلام آه، عن آه، أسباب الشهوة المحرمة وإن شاء الله المجلس اللي بعده بقى بإذن الله نتكلم عن العلاج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا